بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم بموضوع يخص القيامة اسمه يبلع الموت إلى الأبد في أشعية 25 في نبوة ربطت القيامة بالإفخارستية لأنه احنا ساعات بنتساءل هو ايه العلاقة بين احتفالنا بالقيامة والتناول او الجسد اللي احنا بنتناوله هل ده جسد المسيح المولود ولا جسد المسيح المصلوب وهل ده جسد حقيقي ولا جسد مجازي والامور اللي احيانا تبقى يعني في ناس بتقول فيها اراء غير ارثوذكسيه الأول نأكد إيماننا نحن نؤمن ككنيسة أرثوذكسية أو كنائس أرثوذكسية في العالم كله ويشاركنا نفس الإيمان الكنائس الكاثوليكية أنه جسد حقيقي جسد حقيقي لأن ده تعبير الكتاب جسدي مأكل حق وخذوا كلوا هذا هو جسدي وعندنا إثباتات أبائية وكتابية ومنطقية يعني بلا عدد إنما طبعا في غيرنا بداية من القرن الستاشر بدأ يشكك في حقيقية الجسد يعني إيه المجازي ولا حقيقي وحين نؤمن أنه جسد حقيقي معناها أنه حصل تحول حصل سر أن دي كانت قربانة أو خبزة مش, مش قضيتنا دلوقتي بقى نوع الخبزة وشكلها دي كلها اختلافات تقصية لما الجوهرية هنا إيه العقيدة نفسها نؤمن أن من خلال الصلاة الليتورجية وإيمان الكنيسة والكاهن المشرطن اللي هو معتمد من الكنيسة نيابة عن أسقفه بتتم يتم سر التحول تحول سرائري بنسميه سرائري يعني إيه؟ يعني التحول غير منظور لكن في تحول التحول غير منظور لكن هناك تحول عارفين زي يا جماعة زي مثلا معلش انا هقول تشبيه غريب شويه بس لمجرد افهمكم ان في تحول لكن غير منظور ممكن يحصل الست لما تحبل بطفل حصل تحول داخلي في جسمها اصبح في بطنها حياه ما كانتش موجوده قبل كده ظاهريا في الشهور الاولى على الاقل مفيش حاجه باينه عليها مش كده لكن في تحول ده تحول ضخم لأنها دلوقتي فيها إنسان آخر جواها مش كده؟ فده تحول مش حاجة مش حاجة مجازية لكن هي حاجة مش منظورة يعني أنا ما شفتش ما شفتش حاجة هي شكلها إنسانة طبيعية ما فيش حاجة اتغيرت فيها فالسر عندنا هناك تحول سرائري sacramental نسميه يعني سري بيحصل يتحول الخبز إلى جسد حقيقي لعمانوئيل إلهنا وده اللي بتفضل الكنيسة تقوله في الليتورجية والليتورجيات دي عمرها 1500 سنة فما فيش مجال للتشكيك لأن ده إيمان الكنيسة القديم قديس الباسيليوس بتاع القداس الباسيلي أو الإغريغوريوس ده القرن الخامس فلما تسمع أنه جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا تقول أمين جسد مقدس ودم حقيقي ليسوع المسيح تقول إلهنا جسد ودم عمانوئيل إلهنا تقول أمين تاني وتعيد ورا أبونا آمين آمين آمين أؤمن أن هذا هو الجسد المحيي مش مجازي ولا كده وكده لا طب إيه قيمة اللي بنعمله ده الحقيقة ده موضوع مهم جدا هل المسيح قام حقا ولا مجازا ادينا لسه بنقول قام حقا بما أنه قام حقا يبقى له جسد حقيقي وده اللي المسيح أكده وأثبته في قيامته قال تعالوا المسوني لحسن واحد يفتكرني روح الروح ليس له لحم وعظم أنا جسد حقيقي جسد ممجد آه لكن حقيقي وقعد ياكل معاهم عشان يؤكد أنه قام حقا فقام بجسد حقيقي دلوقتي احنا لما بنتناول بنأكل جسد المسيح الذي قام حقا خلي بالكم المعنى اللي عاوز اوصله معنى كده انا بتحد لان في ثبات في المسيح يثبت فيا واثبت فيه بلزق في المسيح القائم ايه اللي بيحصل بقى يبقى الجسد ده بيحط جوايا مفعول القيامه فعل القيامة قوة القيامة عرفتوا ليه احنا ككنيسة حياتنا مرتبطة بالجسد والدم لأن أنا عشان أبقى مطمن إن أنا هقوم من الموت لازم أتناول وكل مرة باخد جسد المسيح الحي بتثبت في حياته الأبدية وبطمن على مصيري هحط رأسي لكن هقوم لأن الجسد ده في قوة قيامته ده جسد حقيقي لكن لو هو مش جسد حقيقي يبقى أنا مت مت وهشبع موت ومش هقوم لأني ما لزقتش في قوة القيامة الجسد القائم ده المحيي سر الحياة هو جسد المسيح الحقيقي اللي أنا باكله بشكل سري عشان قيامته تشتغل فيه وده سر إصرار المسيح على جسده ودمه وقال التعبير المشهور لسه هندرسه دلوقتي من يأكلني يحيا بي يحيا بي واللي مش هياكلني هيفضل ميت طب احنا بقى لو وقعنا من ايمان انه ده جسد حقيقي يبقى احنا حكمنا على نفسنا بموت ابدي يبقى احنا ملناش نصيب في القيامه لان احنا لينا نصيب في القيامه بحكم شركتنا في الجسد المحيي ارتبطنا بقوه قيامه هذا الجسد القائم من الموت لانه قام حقا وجسده حقيقي ونحن نتناول جسده بالحقيقه وبالتالي لنا قيامة حقيقية فالقصة كلها حقيقة في حقيقة ما فيش مجازات ولا تمثيليات عاوز أقول لكم بقى أن أشعية النبي الإنجيلي اللي سبق المسيح ب 800 سنة زي اللي ربنا نور له هذه الأسرار العالية جدا أشعية ذكر التناول على الأقل في مرتين مرة في أشعية 6 لما كان بيقول أنا هلكت وطار ملاك خد جمرة من على المسبح ومس بيها شفتيه وقال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك كانت ملحوظة غريبة ان في جمرة على المذبح خدها ملاك بملقاط مش قادر يمسكها لانها جمرة انما لزقها في شفتين اشعية ما اتحرقش بالعكس الجمرة شالت خطيته وحضرته للخدمة وحولته من انسان بيقول انا انسان هالك لانا انسان هعيش وخطيتي اتشالت مني كل الاباء بدون استثناء قالوا أشعية فهم مغزى التناول في اللحظة دي عرف أن هناك جمرة هي جسد المسيح الحقيقي يحمل لاهوت وناسوت حقيقي هتمس شفتينا فتغفر خطايانا وتعطينا حياة أبدية وتعطينا رسالة نعيش بها زي أشعية النص الثاني اللي عاوز أشغلكم معايا بيه في أشعية 25 بيقول إيه يصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل الجبل دايما في الكنيسة مقصود به الكنيسة في لغة أشعي جبل هو المسيح اللي عليه الكنيسة أو هو الكنيسة على هذه الصخرة أبني كنيستي يبقى بداية الجبل وليمة سماء إيه ده ربنا هيعمل لنا وليمة إيه نوع الوليمة اللي هيعملها ربنا وليمة خمر على دردي دردي ده أنوع أجود وأنواع الخمر سماء ممخة يعني ايه عارفين الذبايح اللي تشر سمنة كده او تشر يعني دهن دردي مصفى طبعا ده كل ده هنا بقى المجاز هنا يعني ايه ما هو ما هي الذبيحة السمينة إلا جسد المسيح وما هو الخمر المصفى إلا دمه يعني أجمل حاجة ممكن تاكلها أو تشربها بصوا بقى التعبيرات الجميلة اللي بيقولها أشعياء وكأنه بيتفرج على الوليمة في رؤيا وعمال يحاول يفهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط يا رب ما هي الوليمة اللي انت بنفسك يا رب بتعملها يفنى في هذا الجبل وجه النقاب النقاب يعني المغطى الغطى في غطى على العينين كده النقاب الذي على كل الشعوب يقصد ايه ان في غشاوة غشاوة على عينين الكل الغشاوة تتشال امتى لما نشوف ربنا بعينينا هل نرى الله بعينينا ارفعوا أعينكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عمانه إيه ما المسيح جسد حقيقي وتجسد بالحقيقة وقام حقا وأتى إلينا بالحقيقة يعني هو إله حقيقي متجسد فالناس هتشوفه بعينيها فيفنى وجه النقاب يعني الغشاء الغشاوة دي تروح والغطاء المغطى به على كل الأمم يبلع الموت إلى الأبد إزاي أشعية بتقول كده وانت نشروك بالمنشار ومت وشبعت موت واللي قبلك ماتوا واللي بعدك ماتوا يبقى أنت كنت شايف مايدة وليمة فيها يحصل حاجتين فيها تتشال الإبروسفرين من على عينينا ونشوف المسيح ربنا بعينينا وفيها الموت يبطل مفعوله فينا يبلع الموت إلى الأبد ويمسح الرب الدموع عن كل الوجوه دي خدها يوحنا وقالها في الرؤية عشان تفهموا العلاقة بالقيامة يمسح الرب السيد الرب الدموع عن كل العيون دي بقى دي الأبدية فيبقى ده عربون الأبدية يمسح الدموع ما احنا لسه بنبكي واحنا على الأرض لكن امتى تتمسح الدموع يمسح كل دمعة من عيونهم دي كده دخلتنا السماء فيبقى الموت يبلع والدموع كمان تروح يبقى مفيش خلاص موت تاني مفيش صراخ تاني مفيش وجع تاني دخلنا الأبدية وينزع عار شعبه عن كل الأرض عار الشعوب الخطية وما تبقاش في سيرة للخطية تاني لأن الرب قد تكلم يعني ربنا نويها ربنا قال أنا جاي وهموت وهقوم وهديكوا جسدي حياة أبدية تقوموا بيه وتعيشوا بيه للأبد ويبتلع الموت إلى الأبد ويرفع النقاب عن الوجوه الغشاوة فتبقوا بتشوفوني وتعيشوا بي إلى الأبد يقال في ذلك اليوم برضو أحد أسرار النبوات الستاشر نبي كل ما يقولوا في ذلك اليوم أو بعد تلك الأيام اقلب عهد جديد على طول هتلاقوها زيادة عن ستين مرة في النبوات أول ما يقول في ذلك اليوم أو بعد تلك الأيام هتلاقيها كتير قوي بقى في أشعياء وأرمية وحسقيال وهوشع على طول معناها هم بيتنبأوا عن العهد الجديد ده اللي قاله القديس بطرس يقال في ذلك اليوم هذا هو إلهنا بقينا نشاور عليه يبقى من وقت الرسل بيشاوروا هو ده ربنا هذا هو حمل الله واحنا واقفين في المسبح وانت بتقول لابنك اهو الجسد على المسبح اهو هذا هو إلهنا وابونا يرفع يقول هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد يعطى لمغفرة الخطايا هذا هو بقى حاضر وسطينا بنشاور عليه بنشوفه بعينينا بناكله هذا هو إلهنا انتظرناه فخلصنا هذا هو الرب انتظرناه نبتهج ونفرح بخلاصه يبقى التسبيحة اللي بتيجي بعد التناول هي من صميم أشعياء أشعياء حضر كأنه حضر قداس أو قداسين قداس في أشعياء 6 وقداس في أشعياء 25 شاف كده منظر الشعوب كل الغشاوة بتتشال أو النقاب ده كان له علاقة باليهود موسى كان يحط فاكرين البتاع البرقع البرقع هو نفس ترجمة النقاب لأنه موسى لما قرب من ربنا قوي ده روح العهد الجديد موسى التجلي فبقى لما يرجع تاني يحط برقع لأن الناس مش قادرة تفهم هو بيشوف إيه مش عارفة الطول اللي هو طايله من اللقاء مع الله اللي بدون حواجز ده فعشان كده بولس يقول احنا في العهد الجديد مفيش برقع مفيش نقاب مفيش غشاوة احنا عنينا في عينين ربنا وبناكل جسده ودمه ويبتلع الموت فينا إلى الأبد ونشاور ونقول هذا هو إلهنا هذا هو الجسد المحي انتظرناه وجاءنا انتظرناه فخلصنا فلنبتهج ونفرح فيه بداية الإصحاح ده يأكد حاجة حلوة اللي يدرس أشعي يلاقي بدأ الإصحاح مقدمة الرؤية الجميلة دي قال يا رب أنت إلهي أعظمك أحمد اسمك لأنك صنعت عجبا يعني اللي انت بتعمله ده عجب خلي بالكم احنا النهاردة اتعودنا على العجب ده اتعودنا ان ربنا له المجد على المذبح اتعودنا ناكل جسده ودمه لكن اللي في العهد القديم وشايفين المنظر مش مصدقين ده عجب العجائب بقى ربنا يمشي على الأرض بقى ربنا يعطي جسده الذي أخذه من البشر مقدسا تقديسا للبشر يكلوه صنعت عجبا مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق يعني قصدك هتحققه هتحققه ليك قصد من الأول من ساعة ما خلقت آدم وانت ناوي تتجسد وتبقى آدم التاني ومن ساعة ما خلقت آدم وعمل العملة وانت ناوي تديله شجرة الحياة بس بعد ما تنظف لأنه فقط شجرة الحياة بعملته ولك قصد أن تعيده مرة أخرى للفردوس يأكل من شجرة الحياة نفس المعنى قالوا قبل الألام على طول يا رب من صدق خبرنا زي عاوز يقول ايه بروح للناس اقول لهم تصوروا ربنا جاي يمشي يقولوا لي بطل بتاع بقى انت بتخرف باين عليك ده ربنا مش هيمشي بس هياخد جسد حقيقي وهيدينا جسده نتحد بيه يقولوا له انت باين عليك خراف من صدق خبرنا فهوشع هوشع فهم حكاية يبلع الموت دي أو يبلع الموت إلى الأبد فبيقول من يد الهاوية أفديهم ده اللي حصل على الصليب نزل إلى الجحيم وده اللي حصل معانا دلوقتي كلنا احنا الهاوية قفلت في وشنا مبروك عليكم من ساعة الفداء بدل احنا مسيحيين ولازقين في المسيح الهاوية ملهاش سلطان علينا فدانا من الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين إباؤك يا موت اللي هي مترجمة في, السبع في السبعينية شوكتك عشان كده حاطين في كورنثوس اتقالت بالطريقة السبعينية يعني سلطانك كان كان ليك شطارة قبل كده يا موت كان ليك سلطان كنت بتذل البشر كلها راح فين راح فين سلطانك يا موت يا خيبان بعد المسيح بطل سلطانك وبطلت شوكتك أين شوكتك يا هاوية أو أين غلبتك يا هاوية تختفي الندامة عن عيني يعني خلاص مفيش وجع الندامة هنا بمعنى الحزن أو الدموع اللي جت في أشعية 25 ماذا عن وليمة السماء قال أنا شايف ربنا السيد الرب يصنع وليمة سماء على الجبل عامل لنا حفلة على الجبل الجبل هو الكنيسة والحفلة بتاعتنا هي القداس ربنا يسوع كلمنا مرة عن مثل كده وقال لنا إيه ملك عامل عشوة كبيرة عشاء عرس لابنه وراح دعا وهو بيدعي بيقول ايه كل شيء معد كل شيء معد ليه لان هو بنفسه اللي اعد الذبيحه هو مش مستنينا نعمل ذبيحه ما احنا ذبايحنا تعبانه زينا انما هو اعد ذبيحه جسده هو كاهن وهو الذبيحه وهو كل حاجه عليه العزومه كلها عليه تعالوا بس ايه ببلاش كده وعشان كده التناول ملوش سعر ابدا مع انه اغلى حاجه في الوجود بس ملوش ثمن لأن هو عاملها ببلاش بس لمن يقبل الدعوة بنفس المعنى يوحنا الرأي لقط الفكرة وقال اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف اللي هي حاليا ايه طوبى ليكم وانتم بتتناولوا لو تعرفوا قيمة اللحظة دي لو تعرفوا عظمة السر ده لو دريانين ان قوة القيامة قوة الحياة الأبدية بتدخلك وبتثبت فيك كل مرة بتتناول طوبى للمدعوين لعشاء عرس الخروف ويغلبهم اللي حرموا نفسهم من قوة الجسد المحيي ومن الجسد الحقيقي اللي على المذبح عشاء عرس الخروف وقال هذه أقوال الله الصادق ربنا صادق وأمين في كل اللي قاله وعد أنه هيجي وجه وعد أنه هيموت ومات ومع وعد أنه هيقوم وقام ووعد يدينا روحه وادانا روحه ووعد يدينا جسده وما زال جسده على المذبح كل يوم أقواله أمينة وصادقة داود النبي شافها بطريقة تانية أباء الكنيسة الأوائل بالروح القدس كلهم فهموا الحتة بتاعت مزمور الراعي وقالوا داود لقط التناول لما قال تعد قدامي مائدة ايه ده بقى وهو ربنا بيقعد يرتب موايد يعني ايه يرتب موايد ما هي المائدة اللي ربنا له المجد ينشغل دي شغلة ترتيب الموائد دي شغلة عبيد ترتيب الموائد لا دي مائدة ما ينفعش يعملها غير هو بس هو اللي حضرها بنفسه لأن عليها جسده فقال له تعد قدامي أو ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي يعني إذا كانوا الشياطين محاصرني ومغلبني وتعبني وبيهددوني بالهاوية تقول لهم طب استنوا خد يا ابني كل الأكلة دي قفلت في وشك الهاوية خلاص فهمتوا؟ فأصبحت المائدة تجاه المضايقين كل مرة بنتناول بنضحك على الجحيم وبنبص له خلاص كده اتقفلت في وشنا مش لأننا كويسين احنا مش كويسين بس لأن قوة الجسد اللي دخل فينا تحمينا لأننا نحمل قوة الحياة الأبدية المكمونة في جسده الحقيقي الذي قام من الأموات طبعا بقيه النص يرمز لحياه الاسرار كلها ما اصلك مسحت بالدهن راسي اصلك من الاول اديتني روحك بتاكلني جسدك فمسحت بالدهن راسي اشاره ان احنا اللي ممسوحين مسحاء بالميرون احنا اللي ايه بنشرب وناكل من جسده ونمتلئ بروحه كاسيرين في يوحنا 6 ربنا يسوع استفاض في شرح الموضوع وانا اتعجب ازاي مع هذا الاصحاح بالذات في ناس تتشكك في حقيقه الجسد خاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده إذا المسيح لما كان بيقول هديكوا جسدي كان واضح أنه يقصد اللي بيقوله حرفا ما هو لو بيقولها بطريقة شعرية مجازية ما كانوش اختلفوا مع بعض لكن واضح من كلامه أنه بيؤكد هديكوا جسدي فما عجبهمش بقى الكلام مش داخل دماغهم كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل فقال لهم يسوع الحقيقة الحقيقة هي هذه الحق يعني الحقيقة فكل اللي هقوله دلوقتي حقيقي مش مجازي يبقى كلمة الحق ليس فيها مجاز إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم دي كده قاطعة قفلت علينا أي مجال للزواغان لو مش هتاكلوا جسدي وتشربوا دمي يبقوا مش مصدقني ويبقى الحياة الأبدية اللي فيا مش راضية تدخل فيكم عشان رفضتوا تاكلوا جسدي مش عاوزينه بعرض عليكم خبز الحياة النازل من السماء واهب حياة للعالم تقولوا لي مش عاوزين طب أعمل فيكم إيه أعمل لكم إيه أكتر ده أنا عشان أديكم جسدي تجسدت وعشان أديكم جسدي يحمل قيامة مت وقمت وبديكوا جسدي ببلاش بصوا بقى لو ما كنتوش هتاكلوا ولا تشربوا دمي مش هيبقى فيكوا حياة يبقى ما فيش حياة روحية حقيقية بدون جسد ودم وما فيش حياة أبدية بدون جسد ودم عشان كده تلاحظوا ان في القداس بقى اول ما ابونا خلص التقديس شكر وبارك وقسم ونسجد واسجدوا لله وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا وهذه الكأس دما كريما للعالم تلاقي ابونا فرحان ومزقطط خلاص بعد اللحظة دي الجسد والدم قدامه فيقول لكي نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين كده خلاص بقى لنا نصيب وورث مع كل القديسين طالما احنا هناكل من الجسد والدم اللي قصادنا ده إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية المسيح مش بيعيد كلامه خلاص ربنا لما يعيد يبقى بيأكد ولما بيأكد يبقى كلام مهم قوي ويبقى ما فيش داعي ان احنا نتهرب ونزوغ من حقيقته لانه كلام حقيقي وانا اقيم في اليوم الاخير انت لن تقيم نفسك في اليوم الاخير انت لا تملك كانسان ان تقوم ولكن جسد المسيح اللي انت اكلته ده يقيمك في اليوم الاخير لان جسدي ماكل حق حقيقي حق في اليوناني يعني حقيقي ودمي مشرب حقيقي ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب من يأكلني يحيا به كلام صريح وقوي وفيه تأكيدات بس مش بيعجب ناس ما عجبش اليهود ومش عاجب ناس النهاردة وبيستغنوا عنه وبيتصوروا ان هم ممكن يعيشوا حياة أبدية بدون الغنى ده طب ليه ناس ليه تلغوا ثروة الكنيسة ألفين سنة ده الكنيسة في عزها لا كانت تملك فلوس ولا تملك علم الكنيسة كانت تناول عيالها وتطلعهم على الاستشهاد كانت دي شغلة الكنيسة زمان في زمن الاستشهاد كان يبقى الكاهن من دول يجمع شعبه يعمل قداس يقول لهم بس الحقوا تناولوا وخلاص روحوا بالسلامة امشوا من هنا على السما على طول ما عندناش مشاكل لكن لا نحميكم بفلوس ولا نعرف حد يدافع عنكم من البشر ولا يفرق معانا تعيشوا يوم زيادة ولا عاوزين مجد في الدنيا احنا جايين هنا عشان ناخد الحياة الأبدية والحياة الأبدية في الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد من سيدتنا وجعله واحدا مع لاهوتهم نفس هذا الجسد قال عنه القديس بولس في نص كتابي آخر يبقى في يوحنا 6 المسيح اتكلم عنه باستفاضة وبإصرار القديس بولس لما لقى شوية لكاعة كده من كنيسة كورنثوس في الاهتمام بالتناول قال لأني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المكسور لأجلكم يبقى نفس الجسد اللي أنا بتناوله هو الجسد اللي كان متعلق على الصليب وهو نفسه الجسد اللي أمن الموت لكن بشكل سري أنا باكله من خلال الخبز ده فهو جسد حقيقي يعطي كل الفداء ويعطي كل الحياة الأبدية لأنه جسد ابن الله لكن بشكل فوق العقل لكن سمي الجسد المكسور وسمي الجسد الحي هو نفسه جسد مكسور وجسد محيي وجسد حي هو نفسه جسد المسيح الحقيقي اصنعوا هذا لذكري طبعا ذكري كلكم خدام وفاهمينها ذكري مش في اليوناني خالص معناها تفتكروا خالص معناها تعيدوا الحدث تجددوا الحدث تعيشوا نفس اللحظة دي كل ما تعملوا قداس عشان كده احنا نقولها في الليتورجية فيما نحن أيضا نصنع ذكرى مش نتذكر نصنع لأن احنا مش بنقول التلاميذ زمان اتناولوا احنا مالنا احنا عاوزين نتناول احنا هنتناول زينا زي التلاميذ ونفس الجسد اللي هم كلوه ونفس القوة اللي اشتغلت فيهم تبقى فينا ونفس جسد المحيي اللي خلوه خدوه الشهداء ودخلوا على الاستشهاد بأمل قلب جامد هو العامل فينا لآخر عمرنا كذلك الكأس أيضا بعدما تعشق أن هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس ده معناه أنه ظاهريا سيظل خبزا عشان ما حدش يجي يفتي ويقول ايه طب ممكن نحلله ونشوف خلايا خلايا انت بت... مين قال لك ان التحول من هذا النوع الظاهري الشكلي لا انت لما هتاكله هتستصعمه خبز بس هو جسد لان المسيح الجسد تخبرون بموت الرب الى ان يجيء يبقى احنا عشان كده على طول حطينا اللحن بتاع امين امين امين بموتك يا رب نبشر لان الجسد ده الجسد المكسور اللي مات وبقيامتك لان الجسد ده هو اللي قام وبصعودك لان الجسد اللي بناكله هو اللي صعد فجسد المسيح الذي ناكله يعطينا قوه موته وقوه قيامته وقوه صعوده ويدينا الحياه الابديه طبعا وعشان كده احنا فرحتنا كلها بالتناول واحنا بنتناول فرحانين حاسين يعني ايه المسيح قام لانه قام واقامنا معه بحكم جسده الذي ناكله القديس كيرلس الكبير في زمنه كان موضوع التناول من المواضيع شويه برضه الشائكه لانه في زمن القديس كيرلس كان في نسطور عمال يلخبط ما بين طبيعه المسيح طبيعتين يقول شويه انسان وشويه اله القديس كيرلس فكان بيأكد على طبيعه واحده للمسيح الإله المتجسد لاهوته ما فرقش ناسوته وأنه الجسد جسد حقيقي لابن الله المتجسد فهنا فسر لا تلمسيني تفسير جميل قوي فاكرين لا تلمسيني ومشكلتها انه في ناس كتيره بتقول ليه المسيح قال للمجدليه ما تلمسينيش وبالذات المذاكرين يقولوا طب ما هي لمسته قبلها بساعه مسكت رجليه هي ومريم الاخرى وكانوا فرحانين بيه جدا ليه لما تشككت ورجعت وظنته البستاني صعب عليه وقال لها ما تلمسينيش وبعدها بكم يوم لما توما كان شاكك قال له تعالى المسني هو اللي قال له تعالى هات ايدك يعني انت عاوزنا نلمسك ولا ما نلمسكش هو مصرح لينا نلمسك يا رب ولا ما نلمسكش عشان بالذات بعد القيامة عاوزين نفهم الحقيقة من أول يوم قام قال لهم تعالوا جسوني الروح ليس له لحم ودم وقعد كل معاهم وكان يوحنا يتكى على صدره زي الأول عشان يتأكدوا أنه يلمس ويؤكل ليه المجدلية بالذات قال لها ما تلمسينيش أصل المجدلية لغاية يوم قيامته الصبح بعد ما مسكت رجليه وسجدت له رجعت شكت في ألوهيته شكت أنه هو الله شكت أنه إله حقيقي قادر على القيامة فمنعها من اللمس ليه طلع بقى القديس كيرلس بتفسيره الجميل قال لذلك تمنع الكنيسة كل من يشك في ألوهة المسيح أن يلمس جسده فهمتوا الفكرة مين اللي ما يتناولش اللي مش مصدق أن المسيح ربنا أو اللي مش مصدق أن المسيح ربنا قام من الموت لكن كل اللي مصدق وتعمد خلاص يجي يتناول ربنا يسوع حاطط نفسه لللمس والأكل بس لمين لمن يصدق في ألوهته وفي قيامته فكأنه خد فكرة لا تلمسيني وعممها وقال ربنا كأنه بيلوم المجدلية لأنها لم ينضج إيمانها بعد بينما توما سجد وقال له ربي وإلهي فيستاهل يلمس ليه لأنه بيعبد الله ينظر للمسيح كإله لكن أنت لسه بتقولي لي رابوني يا معلم لسه هتسميني يا معلم بعد ما قمت من الموت طب أنا هديك حياة أبدية إزاي إذا كنت مش مصدقة أن أنا رب هنا وأن جسدي يعطي الحياة الأبدية لا استني بقى ما تلمسينيش طبعا دي مجرد رسالة عشان نفهم بيها ليه الكنيسة تيجي عند حد تقول له لا أنت مش نافع تتناول لأنك لسه ما صدقتش ما امنتش بالمسيح اللي قام من الموت لكن احنا ان كان علينا نحب نحب العالم كله يتناول نفسنا نناول العالم كله واحنا يعني العطيه دي مش خدناها ببلاش يا ريت البشر كلهم ياكلوا جسد ودم ويرثوا الحياه الابديه لكن لكل من يؤمن عشان يقدر يلمس وعشان يؤمن لازم هيتعمد ثم يدهن مساحته بالدهن راسه فأعمال الرسل في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خلي بالكم ما فيش حاجة اسمها يقعدوا يكسروا خبز طب ما هم يقعدوا يكسروا خبز ملهاش معنى غير حاجة واحدة في الكنيسة الأولى القداس واللي يقرأ الترجمة القبطي القديمة للنسخة القديمة اليوناني تلاقيها لتوزيع جسد الرب صريحة وواضحة جدا يعني الآية بتتقري كده في النسخة القبطية القديمة وقبل ما يكون في بروستانت عشان ما حدش يبتدي يقول إيه إحنا بنغير وخلاص لا ده كلام قديم قوي إذ كان التلاميذ مجتمعين لتوزيع جسد الرب الترجمة بتبقى كده خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد وأطال الكلام إلى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها وكان شاب اسمه أفتيخوس جالسا متثقلا بنوم عميق قداس طول زي ما بيحصل كتير وناس بتنام برضه بيحصل بيحصل كتير وفي ناس في الدور الفوقاني بيحصل انما المشكله اللي ربنا يستر وما يحصلش ان كانت الكنايس على قد قوي او ما كانتش كنايس بيوت كبيره يعني وواحد بقى عمال يفقر يفقر وبولس ايه الوعظه طولت وطبعا بيصلوا بالليل لانه طبعا الدنيا كلها يعني اضطهاد وغلب وهو هيجي هيسافر على الفجر قام وقع من الدور الثالث ومات طبعا احساس صعب جدا ان في اللحظه اللي فيها بولس وبيحبوه وبيودعوه ويحصل بقى الجو ده لكن بولس لانه منفعل بحضور المسيح الحي وواثق انه هيبقى شايل على ايديه دلوقتي جسد المسيح المحيي مش احنا بنقول كده هذا هو الجسد المحيي سر الحياه كلها فيه فبإيمان بسيط قال لهم ما تخافوش عليه وطلع كمل القداس الله طب ما تشفيه ولا تقومه بدل انت قادر لا لا لا انا هدخل القداس و... وايدي تشيل الجسد المحيي ودي الجسد المحيي للناس كلها وباليد اللي هي امتداد ليد المسيح يديه الطاهرتين المحييتين هنزل امسكه عشان اقومه وده اللي عمله بولس خلص القداس من هنا وراح خده في حضنه وقام الشاب من الموت كأنها بروفا أو, أو تأكيد على قوة القيامة المكمونة والمكنوزة في الجسد المحي كأنها اتعملت عملي كده قدامهم أو واحد بيموت لكن الجسد المحي قادر أن يقيمه في أي لحظة كأن مسيح لعازر لم يمت ولن يموت لأن مسيح لعازر معانا على المذبح كل يوم واحنا مش خايفين من الموت اللي يموت يموت بكرة هيقوم لأنه تناول لأنه لازق في جسد المسيح المحي في موقف آخر القديس بولس سماه حاجة تاني دي تعبيرات كتابية بس عشان نأكد يقول أقول كما للحكماء يعني بكلم ناس عاقلين احكموا أنتم فيما أقول كأس البركة التي نباركها هي بالظبط الطقس بتاعنا أخذ وشكر وبارك وقص مش كده فبولس كان بيعمل زينا من 2000 سنة فبيسأل الناس هو اللي احنا بنعمله ده أليست هي شركة دم المسيح الإجابة نعم الذي الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح الإجابة نعم فاهمين لأنه سؤال واضح ما إجابته فإننا هو بيجاوب عوضا عننا بقى فإننا نحن الكثيرون خبز واحد جسد واحد لأننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد يبقى ادها عنوان جديد اسمها ايه شركة جسد المسيح بقينا شركاء كلنا في جسد المسيح بحكم التناول فبقى المسيح فينا واحنا فيه يثبت فيا وانا فيه من يأكلني يحيا بيا شركة جسد المسيح احنا شركاء في جسده وبما اننا شركاء في جسده يبقى شركاء في قيامته فإن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه إن كنا نموت معه نقوم أيضا معه واضحة لأنه سماها شركة جسد المسيح بنشترك في الخبز الوحدة وده احنا كلنا كمان نكون جسد المسيح من خلال التناول في كورنثوس الأولى عشرة عشان يديها بس كده فلاش باك ويقول لنا كان في رمز زمان للي احنا فيه زمان كان في فكرة رمزية مش بقى من إشعياء ولا من داود من وقت موسى فبيقول عاوز أقول لكم زمان وقت أجدادكم أبائنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم بلغتنا اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر وجميعهم بلغتنا اتناولوا أكلا واحدا روحيا اللي هو المن وجميعهم شربوا شرابا واحدا بلغتنا يعني امتلاء بالروح القدس لأنهم كانوا يشربون من صخرة واحدة بلغتنا صخرتنا هي المسيح لكن للأسف هلكوا لأن المن ما يديش قوة جسد المسيح فلما جم اليهود يساوموا المسيح يقولوا له ما تنزل لنا من زي موسى قال لهم يعني أنا جاي من السماء عشان أجيب من أبائكم أكلوا المن وإيه وماتوا لا أنا جاي أجيب بقى خبز الحياة الذي يأكل يحيى إلى الأبد أنا هو الخبز النازل من السماء واهب الحياة للعالم أخذ كم قول كده للقديسين وكلهم يعشقوا التناول ما فيش قديس في تاريخ الكنيسة ما كانش التناول أساس لقداسته ولحياته أغسطينوس المشهور كان بطرك كان رئيس كهنة وأغسطينوس المحبوب عند كل الطوائف بيقول الإفخارستية خبز لك يومي تتناول حياة لنفسك وجسدك وقوة إلى الوحدة تتحد بالمسيح بقوة وتتحد بإخواتك بقوة من خلال الإفخارستية يقول القديس مكاريوس من القرن الثالث والرابع الذي يتهاون ويظل بلا قربان قربان هي الكلمة القديمة بتاعة التناول ولغاية دلوقتي بنسميها قربانة بس عندنا في الأحباش مثلا يسموه سر القربان لغاية دلوقتي احنا نسميه سر التناول أو سر الشكر أو سر القربان نفس الاسم فإن قوات الظلمة تقوى عليه اللي ما بيتناولش ده الشياطين بيقوى عليه وكلكم المفروض تكونوا عارفين كده اللي يبعد عن المسبح شوية تلاقي الشيطان بيلعب بيه ويتسلى عليه وتدنس قلبه ويكون غريبا من النعمة التي أعطاها له مخلصنا كلمة أخرى للقديس يعقوب السروجي ربنا قال الكلمة دي جميلة في اليومين دول بالذات ربنا قال هذا هو جسدي ومن لا يصدق ليس تلميذا ببساطة كده بدل ربنا قال هذا هو جسدي واحنا تلاميذه هنقول امين هنقعد نفاصل ليه والا ما نستاهلش نبقى تلاميذه اخيرا اوغسطينوس يقول كل من يفصل نفسه عن الكنيسة ولا يجتمع مع الجماعة وقت تقديم الذبيحة فهو يحسب مذنبا يبقى اللي ما بيحضرش معانا القداس فاصل نفسه عن جماعة القديسين بيحسب نفسه مذنب بيلبس نفسه ذنب لأنه بيحرم نفسه من الحياة الأبدية بيتمم في نفسه للأسف مقولة المسيح من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي ليست له حياة فيه ليه تفصل نفسك بنفسك عن الجسد المحيي سر الحياة الأبدية لإلهنا كل مجد وكرم